بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين آه نختم ايام الصوم الكبير بسؤال من هو يعني ايه تلاحظوا في الثلاث قصص الاخاره اللي في النص الثاني من الصوم السامريه المخلع المولود اعمى كان في لغز في الثلاث قصص مين ده ونفس السؤال بيتسأل بشكل من أسلوب الغايب مين هو مين هو اللي عمل كده في السامرية مين اللي شاف المخلع مين اللي فتح عينين المولود أعمى وفي كل مرة الناس بتختلف عليه أصحاب الشأن بيقولوا هو المسيح وبيقولوها بفرح وسعادة وفي ثقة وبيشهدوا وفي أطراف أخرى مش راضية تقبل الشهادة دي أو الرسالة دي مين هو وكتير كل سنة أقعد أفكر ليه الكنيسة اختارت القصص دي بالذات قصص كتير قوي وعلى فكرة في حواشي القصص يعني في أيام الأسبوع اللي بيحضر منكم قداسات الصوم يلاحظ أغلب القصص اللي على نفس النغمة موجودة يعني هتلاقوا مثلا المرأة التي أمسكت في ذات الفعل موجودة المرأة الخاطئة اللي غسلت رجلين المسيح موجودة في في القرايات بارتيماوس الأعمى موجود في القرايات كل الشخصيات اللي فيها اللقاء المؤثر قوي بين المسيح وبين شخصية انتهت بأن الشخص حب المسيح وعرف أن هو ده المسيح كل القصص دي موجودة في قرايات الصوم كأن الكنيسة عاوزة تقول لنا هو انتوا اكتشفتوا ولا لسه انتوا عرفتوا مين إلهكم ولا مش فاهمينه لا تكونوا مش واخدين بالكم أو لو تكونوا مش عارفينه كويس وغالبا هي دي الحقيقة إن احنا لسه مش عارفينه كويس أول صفة تميز ربنا يسوع من من روايات الصوم الحلوة أنه غافر خطايا في كل القصص بداية من المولود أعمى تلاحظوا في إلحاح على فكرة غفران الخطايا وكلنا بنتحارب في وقت يا ترى ربنا مسامحني يا ترى ربنا هيسامحني يا ترى هينفع ادخل السماء بعد كل اللي عملته فكأنه الصوم الكبير بيأكد لنا أيوه هيسامحك لأنه سامح السامرية وقبل ابن الضال وشفى المخلع وغفر له كل اللي فات وفتح عينين المولود أعمى إذا هو جاي عشان كده غفران الخطية هو أول صفة تميز ربنا يسوع بالنسبة لنا أنا محتاجه غافر خطايا أنا محتاجه في الحتة دي كلنا محتاجينه ليه كلنا ضمائرنا مثقلة وحتى لو تبنا واعترفنا أحيانا الضمير ما بيهداش وكلنا لسه بنغلط فالواحد مش عارف طب وبعدين ده لو العمر حتى طال عن كده كتير ما نضمنش ما نغلطش لكن في كل القصص في إعلان صريح واضح أن الغفران صفة في المسيح وحاجة بيحب يعملها بانت قوي مع المولود أعمى لما بيقول ابني كان ميت وعاش صدقني انت اللي عيشته هو كان ميت وميت ميت ومالوش حل يعيش لكن لما جريت عليه وخدته في حضنك عاش إنما هو الطبيعي بتاعه يموت لكن أنت اللي عيشته برحمتك أنت اللي عيشته بحضنك السامرية كانت ميتة فعاشت عاشت بذوقك وطيبتك والمية الحية اللي بتتكلم بيها إنما النوع ده ما كانش هتفضل ميت المخلع الطبيعي بتاعه يفضل مخلع لغاية ما يموت نكرة ملوش لازمة إنما في كل قصة في كده رسالة توبة واضحة أو رسالة غفران لما بيقول لها روحي هاتي جوزك هو ربنا يسوع عاوز يقول لها ما تيجي بقى إيه نفتح الأوض الضلمة دي وننورها وننظفها ونروقها نشيل كل اللي فات هي نفسها خايفة تفتح حاسة البلاوي القديمة دي ما حدش يقدر يشيلها إنما هو بسهولة شديدة شال الخمس رجاله واللي معاكي مش جوزك يلا خلاص خلاص هشيل انا ده كله يلا نتكلم في حاجه حلوه بقى نسجد بالروح المخلع 38 سنة وطلع أن سبب الشلل الخطية بدليل لا تعود تخطئ أيضا إنما يقول له يلا قوم قوم كفاية أنت كنت ميت ميت فعاش ميت فقام المولود أعمى كل الناس شايفة أن سبب العمى خطية من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد ده أعمى إذا في ذكر واضح للخطية في الأربع قصص أوضحهم الابن الضال لأنه عمل جريمة مش خطية بس السامرية خطايا واضحة المخلع والمولود أعمى في سيرة الخطية في الموضوع لأن هي أساس المأساة إنما من هو مسيحنا غافر خطايا أنت بتيجي لربنا يسوع تقول له أنا عاوز دي منك دي صفتك أنت تكثر الغفران أنت تحب تسامح مش عاوز أكتر من كده ومش هسيبك غير لما أخد غفران يبقى الواحد يتقدم للمسيح وهو فاهم كويس طبيعته وشخصيته صفة تانية تلاحظوها في القرايات المحبة غير المتوقعة وأظنها مطلوبة لينا كلنا ليه أغلبنا بيعامل ربنا بتوقعاته البشرية فأنا ممكن أتوقع إيه ربنا هيأدبني على اللي بعمله أو هتوقع أه لو يقبلني بس يعني يبقى كويس أوي أو أتوقع الفشل أتوقع الرفض أتوقع فضيحة أتوقع توقعات في الأربع قصص في توقعات في محبة غير متوقعة يعني إيه الابن الدار راجع كل اللي بيحلم بيه بس يخليني عبد ده أقصى طموحاتي اللي فوجئ بيه ما كانش يحلم بيه الأب بيجري عليه وبيحضنه وبيبوسه وفرحان بيه جدا وعمال يهلل ويقول الحلة الأولى والخاتم والحذاء والعجل المسمن وال... و... وأنا عملت إيه أنا جبت دكتوراه أنا جاي من عند الخنازير أنا ضيعت فلوسك وكرامتك السامرية توقعاتها إيه واحد يعرف سرها يحتقرها واحد يعرف الماضي يسمعها كلمتين تتوقع منه أن يبقى زي كل أهل بلدها اللي بيشتموها في الرايحة والجاية إنما ما توقعتش الذوق ده والأدب ده والطيبة دي والغفران ده والحب ده كله مش متوقع أبدا المخلع أقصى طموحاته وتوقعاته إن الراجل الطيب ده اللي بصلي بعين الشفقة يقعد جنبي يزقني على المية يبقى كويس قوي لو رضي يقعد جنبي يمكن الملاك ينزل الشهر الجاي ولا حاجة لكن ما كانش يتوقع أبدا إنه بكلمة هيقوم يجري والحياة كلها تتظبط المولود أعمى مش متوقع أكتر من أنه الراجل الطيب ده اللي أنا سامع صوته مش شايفه بيدافع عني يقول فيا كلمة حق ويقول الراجل ده مظلوم ما تقعدوش تقولوا ده وحشك منه أعمى إنما يفتح عينيا أنا ما كنتش حتى بطلب دي مولود أعمى ما طلبهاش ولا يستجرى يطلبها ولا في باله لأنه عارف أنه ما عندوش خالص عين أساسا هو مولود أعمى الآي بول نفسها في الطب في مرض كده بعيد عنكم صعب انه ما فيش ابدا ما فيش كرة العين نفسها مش موجودة في التجويف بس فاضي فدي حالة صعبة فهو مش متوقع خالص انما من هو الهنا اله الحاجات الغير متوقعة الحب الغير متوقع موسى النبي لما يقابله المسيح مش متوقع خالص يقول له ترجع تخدم اخدم بعد العجز وبعد الغلب وبعد اللخبطه اللي عملتها يقول له لا تشتغل وهنخدم مع بعض وهتبقى حلو ونبي وكل حاجه ما ينفعش يا رب بولس مش متوقع ابدا ان ربنا يستخدمه ككارز مش متوقعها ابدا بطرس مش متوقع ابدا الاسبوع ده انه ربنا يرجعه تاني رسول اقصى طموحاته بس يقبله يسامحه على اللي عمله ويرجع صياد تاني وعينه في الارض طول عمره بس يرضى عليه بس يسامحه لا هترجع رسول ارعى خرافي دايما إلهنا من طيبته أكثر مما نظن أو نتوقع ده شيء مفرح إن احنا نيجي لربنا ونعشم فيه بزيادة فالصيام عمال يرفع مستوى العشم والرجاء ما تيأسوش يا أحبائي لأن إلهنا إله المحبة الغير متوقعة المحبة اللي ملهاش شروط ما فيهاش خالص أصلك كويس لا ما فيش حد كويس أصلك تستاهل لا تستاهل جهنم إنما هو حب غير متوقع كمان من هو المسيح في في القصص بتاعة الصيام يمثل على الأقل أربع شخصيات احنا بنحتاجهم طول العمر أولا الأب ولو فاكرين أول الصوم قعدنا نغني أغنية الأب دي كتير قلنا أول ثلاث أحد مركزين قوي على الأبوة لو فاكرين حد الرفاع بيقول وادخل مخدعك وصلي لابوك لما تعمل صدقة اعملها لابوك لما تصوم اغسل وشك وصوم لابوك وابوك هو اللي شايف ولما تصلي قول ابانا الذي كل ده قبل ما نصوم الحد الاولاني ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه فركز في ابوك الحد اللي بعده ان كنت ابن الله يبقى هنا كل اللعب في حتة الاب الحد الثالث الابن الضال الاب مفيش احلى من كده إذا ربنا بالنسبة لي إيه؟ أب ساعات بننسى دي مع إننا بنقول أبانا الذي وأب طيب وأب بيحبني وأجمل من أي أب عرفناه وأجمل من أي أب موجود دلوقتي وأجمل من أي أبونا شفناه أطيب جدا طب ما ده شيء مشجع ده خبر مفرح ده يستاهل إن احنا نقعد معاه ونفضله ركض ووقع على عنقه وقبله قبلة الأب للابن دي حاجة غالية قوي وبعد عمر وبعد غيبة قبلة فيها غفران فيها تسامح فيها شوق فيها مشاعر جياشة فيها طيبة غالية فيها كل حاجة حلوة مش بس أب المسيح كمان في القصص عريس احنا قلنا السامرية دي ست مهما كانت وكانت بتدور على العريس زي أي واحدة نفسها جوزها يسعدها وتمررت من الجواز وتمررت من الرجالة اللي كلهم شهوة وكلهم قسوة وكلهم سيطرة لكن هي ما زالت بتبحث عن عريس زي كل نفس متجوزة أو غير متجوزة النفس بتبحث عن عريس دي فلسفة الكتاب مع النفوس عموما أي نفس بتدور على عريس تتحامى فيه ظهر ليها لقت العريس لقت عريس لقطة ولقت عريس قابلها بغلبها وبيحترمها جدا ومش فارق معاه الماضي كله وباصص للمستقبل برجاء غريب وفخور بيها وبيدافع عنها هي حاجة مش متوقعة طب احساس انك لقيت عريس ده حاجة جميلة جدا واحنا من اول الصيام قلنا ان الصوم شهر عسل لو تفتكر لان لما سئل المسيح عن الصوم جاب سيرة العريس والعروس قال حين يرفع العريس حينئذ يصومون يعني لما يكتشفوا ان انا العريس هيعرفوا يصوموا صح لان الصوم عبارة عن عشق للعريس كمان المسيح في قصص الصوم هو الصديق لانه خلي بالكم كل واحد فينا محتاج الحب بشكل بس في الاخر من هو هو كتلة حب اللي عاوزه اب موجود اللي عاوزه عريس موجود اللي عاوزه صديق موجود شوف انت ذوقك ايه بس ايه هو ده المعروض دايما كله حب فتعال اتمتع لو كنت تحتاج الى صديق مش هتلاقي احلى من كده ان يعني المسيح دخل على بيت حسدة لقى كل العاهات والمعوقين والتعبانين وراح للي ملوش حد فالراجل اللي يقول له ليس لي انسان هو مقصود بيها ليس لي صديق لأن مين هيقعد جنب واحد مشلول قاعد جنبه بالشهور مين يعني ولا له أهل ولا له زوجة ولا قال له لا أنا صديقك أنا جيت لك أبونا تدرس لما نزل زمان تدرس ملطي ربنا يديله الصحة نزل إنجيل لوقا سمى كل إنجيل لوقا المسيح صديق البشرية عشان يقول الخط العام في إنجيل لوقا المسيح بيقدم نفسه كصديق للإنسان طب احنا كلنا محتاجين الصداقة المثالية دي الصديق اللي ما يخلاش بيا أبدا واللي يفضل جنبي مهما عملت فيه ومهما احتجت ومهما تعبته ويستحملني في غلبي خلاص هو ده موجود موجود ومش هيمشي وحتى لما مشي شوية يرجع له تاني عشان ينصحه كصديق لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر بعدين في الشخصية الرابعة تلاقوا المسيح محامي لأنه أحيانا المحامي يبقى مهم محامي يعني إيه كل الناس شايفاك وحش في حد شايفاك كويس في حد ممكن يبص لك ويدافع عنك والناس كلها متهماك بما فيهم أنت أنت نفسك ساعات تبقى مش طايق نفسك وشايف نفسك وحش ومش نافع يبدأ قصة مولود أعمى بكلمة جميلة المسيح بيقول لا ده كويس لا هذا أخطأ ولا أبواه حتى ولد أعمى بل لتظهر أعمال الله فيه ويحامي عنه من هو المسيح إلهنا هو حبيبنا هو أبونا وعرسنا وصديقنا محامينا هو كل اللي ممكن نحتاجه في حياتنا كمان القصص دي بتقدم ربنا يسوع الإله القادر أنا مركز على الأربع قصص ها بحفظكم الابن الضال والسامرية المخلع المولود عام في الأربع قصص ربنا قوي وقادر وبالتالي مخلص يعني إيه الابن الضال يستاهل الرجم بعد اللي عمله حسب الشريعة اليهودية حسب الشريعة اليهودية يترجم لو حطوا ايديهم عليه ابوه يطلع جري ويحضنه وكانه بيقول لك حسك عينك واحد يقرب من ابني الله طب ما يستاهل الراجم محدش يقدر ده في حضني ارجموني انا في السامريه اله قادر قادر يقلب الصفحه كلها ويقول اللي فات مات والماضي انتهى وخلاص كانه ما حصلش مين يقدر يقول الكلام ده غير صاحب القرار العالي قادر يخلق رجلين لواحد مخلع واحد مشلول مفروض يفقد الامل لان خلاص رجليه ما تنفعش حتى لو الاعصاب اشتغلت لا اله قادر طب واحد اتخلق اتولد اعمى ملوش حل لا ملوش حل عند البشر بس له حل عند ربنا احنا واحنا بنتعرف على ربنا محتاجين نراجع انت اله قوي اله قادر وبالتالي تقدر تخلصني انا وحش انا مش وش سما بس انت تقدر تدخلني السما انا مش عارف اتغير بس انت قادر تغيرني انا مش عارف اتعدل انا عارف عدلتي ايه متخيل المفروض اعيش ازاي بس مش عارف كتير مننا بيقول كده انا عارف المفروض امشي ازاي بس مش عارف امشي مش عارف افرح مش عارف احب مش عارف ما اخافش مش عارف ما ازعقش طب وماله عندنا إله قادر مخلص القادر ده بيخلي الابن الضال يبقى صاحب البيت بعد ما كان عبد هاتوا الحلة الأولى والبسوه بيخلي السامرية تكتشفوا ان هو ده المسيا المخلص اللي كل البشرية مستنياه المخلع بيفتخر يقول يسوع هو الذي أبرأني مفيش حد تاني يقدر والمولود أعمى بيفتخر وبيقول أنا معرفش غير حاجة واحدة أني كنت أعمى والآن أبصر في نفس القصص بنلاحظ أن ربنا يسوع المرفوض يبقى من هو المسيح هو الحب اللي ملوش مثيل هو العريس والصديق والأب والمحامي هو الإله القوي القادر اللي يقدر يخلصنا ويغيرنا لكن غريب قوي أنه يكون كمان في نفس الأربع قصص في وجه آخر أن ناس كتيرة مش عاجبها ربنا وهو ده اللي احنا عايشين فيه على فكره احنا باصين للمسيح باعجاب شديد والناس مش راضيه تحترمه وتقدره في كل الاجيال كده الابن الضال الابن الاكبر مش عاجبه ابوه مش عاجبينه وفي السامريه التلاميذ مش عاجبينها مش عاجبينه تصرف المسيح وفي المخلع كل اليهود عاوزين يرجموا المسيح عشان شفاه وفي المولود اعمى قالوا له هذا الانسان خاطئ قال لهم أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا عجيب إن يبقى ربنا حلو كده ونفاجأ أغلب البشر رافضينه بس هو قال لنا ده طبيعي قال إن كانوا قد أبغضوني سيبغضونكم لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم اعلموا أنه قد أبغضني قبلكم أنا اترفضت فانتوا لما تبقوا شبهي هتترفضوا ما تستغربوش الحكاية دي رفضوني أنا الحبيب من مزامير أسبوع الألام مثل ميت مرزول يعني أنا الحبيب رفضوني مش عاجبهم عاوزين حاجة على مزاجهم إذا احنا نتوقع أن مسيحنا المحبوب قوي غريب في الدنيا لسه وناس كتيرة مش عاجب أختم وأقول إيه عشان نلحق نصلي سوا تعالوا نوصل لإيه من اللي أنا عاوز أقوله ده أنا ما بقولش حاجة جديدة لكن قبل ما يخلص الصيام عاوز أسألكم كام سؤال أنت حسيت بحضن ربنا حسيت يعني ايه ابن دار راجع ابوه بيخضب الحضن حسيت بالاحساس ده حسيت باحترام ربنا ليك رغم كل الخطايا زي السامرية حسيت انه مسامحك على كل اللي فات دقت دي ولا لا دقت انك تقوم وتهم وتبقى واحد كده مختلف وعندك ارادة مش بتاعتك زي المخلة قادر تشوف بعينين جديدة كأن الدنيا اختلفت والدنيا صغرت ومفيش حاجة فارقة ومفيش حاجة مخوفاك والسماء جميلة في عينيك يا ريت نروح النهاردة قبل بكرة في حاجة اتغيرت ولا لا هل القصص دي انطبقت عليك بأي درجة فلاحظوا ان الاربع قصص ملهمش اسماء لا الابن الضال له اسم ولا السامرية ولا المخلع ولا المولود اعمى عشان سعادتك تحط اسمك فتبقى انت صاحب القصة هل حسيت بأي احساس من دول اي حالة من دول تبقى انت صمت كويس تبقى انت تمتعت بالايام دي يبقى يا بختك بجد وانت داخل اسبوع الالام تقول وصلنا وتقول لك القوة والمجد خلينا نقول تعالوا نجري على حضنه يعني ايه الايام اللي جايه دي عاوزه زي العيل الصغير بيجري على ابوه عايزين نسيب الدنيا كلها ونتخيل ربنا بيجري علينا كده واحنا بنجري عليه نركض اليه و- ونحتمي في حضنه ندخل حضنه نستخبى او نلتصق بيه التصاق العريس بالعروس زي السامريه اللي لقت العريس فبقت بتجري من فرحتها عاوزه تجيب له العالم كله لما بيقول سفر النشيد انه ايه إيه، اجذبني وراءك فايه فنجري جايبه الدنيا كلها تجري وراه او تشهد له يعني المخلع لما ده بقى يقول يسوع هو الذي ابرأني هل انت نفسك تكلم الناس عن ربنا ولا الموضوع بالنسبه لك لسه ما اتحركش اللي يحب ربنا قوي يبقى فعلا مش عارف يسكت عاوز في كل حته وبتلقائيه مش بتمثيليه مش بمنظره لا بتلقائية جديدة مش عارف يسكت عاوز يتكلم عن ربنا في كل حتة ويشهد له هل انت بتسجد له في اخر قصة المولود اعمى قال له اتؤمن بابن الله قال له من هو يا سيد قال له الذي يكلمك هو فسجد له هل انت بتسجد بفرح انك اكتشفت ربنا وربنا ده بتاعك وبينك وبينه علاقة خاصة جدا وعارفك كويس وانت معروف عنده قوي ومهم عنده قوي ودخلت في حاجة كده يعني خل- خرجتك بره الدنيا كلها عاوزين نلحق ندوق الحاجات دي قبل ما يخلص الصوم فده عزها في اسبوع الالام ان احنا واحنا بنصلي نعيش في معنى من المعاني دي وكل سنة وانتم طيبين لإلهنا كل مجد وكرامة